حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حياك رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، قلت لكم قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بالفعل أن يربي قادة هؤلاء القادة الذين فتحوا الدنيا بعد ذلك لم تقتصر أبدا مسألة القيادة عند الصحابة إن هو يكون قائد بتربية النبي صلى صلى الله عليه وسلم له وإنما ربوا أيضا أجيال من بعدهم رفعوا راية الإسلام ورفعوا راية الدين لأن الصحابة أيضا ربوهم على أن يكونوا قادة وده الهدف- الهدف الأساسي من وراء هذه السلسلة إن احنا نربي لهذه الأمة قادة يرفعون راية هذه الأمة في كل ميادين الحياة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من هؤلاء الذين يرفعون راية الدين ويستخدمهم الله سبحانه وتعالى ويستعملهم ولا يستبدلهم أبدا بفضله وكرمه ومنه آه، بفضل الله عز وجل احنا آه، الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله انتهينا بفضل الله من أهم ما يجب على القائد أن يقوم به ده اللي العلماء اللي اتكلموا عن القيادة الغربيين الآن بيسموه ممارسات القائد اه، اتكلمنا بفضل الله عز وجل على كن نموذجا وقلنا ان القائد اه، اللي هينجح هو القائد اللي بفضل الله عز وجل عنده اخلاق عالية جدا جدا جدا وقلت لكم ان 90% من فشل القادة انما يكون بسبب سوء الاخلاق علشان كده قلنا ان شاء الله وده هناخده باذن الله في, في اعداد بقى القاده الجزء الخاص باعداد القاده هنتعلم ازاي نكتسب الاخلاق الفاضله اللي تعيننا ان احنا بفضل الله نكون قاده نكون فعلا آه، نماذج طيبه جدا تنفع الاسلام وتنفع المسلمين تنفع الدنيا كلها آه، كن نموذجا قلنا ان اهم شيء فيها المصداقيه ان الانسان يكون عنده صدق وامانه الغربيين لما بيتكلموا عن المصداقيه بيتكلموا عن الجزئيتين دول وقلت لكم سبحان الله لو نظرنا لكل القادة اللي ربنا ذكرهم في القرآن هنجد سبحان الله جزئية المصداقية دي أ- أساس ربنا سبحانه وتعالى وضعه في شأن هؤلاء القادة كن نموذجا بعد كده اتكلمنا عن مسألة الرؤية وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقعد مع الصحابه ويمرنهم ازاي يكون عندهم رؤيه لحل المشكلات او الازمات اللي ممكن آه، آه، يقعوا فيها زي ما قلت لكم النبي قعد مع الصحابه يوم بدر وقال لهم ايها الناس اشيروا علي انتوا اللي تقولوا رؤيتكم ايه امام المشكله اللي احنا فيها الان قلت لكم يوم غزوه الخندق النبي قعد مع الصحابه وقال لهم انتوا رايكم ايه وكذلك ايضا يوم احد رايكم ايه نقاتل بره المدينه ولا جوه المدينه النبي كان بيربي في الصحابه في هذا الامر رغم الامر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيدا بوحي السماء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه ده تدريب تدريب للقاده ازاي في وقت المشكله تكون عنده رؤيه قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه على الرؤى البسيطه زي يوم بدر ويوم احد ويوم الخندق هنعمل ايه في الفتره الوجيزه القادمه دي والرؤى بعيدة المدى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع من بعد صلاة العصر وظل يخطب في الصحابة الى اذان العشاء اخبرهم بكل شيء سيكون بعد ذلك النبي ادالهم رؤية وعلمهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي له خباب بن الارت وهو بيعذب في مكة ويقول له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا والنبي بيوضح له الرؤية اللي مليانة بالتفاؤل ومليانة بالامل اصبر وتفائل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهذا الدين دي كانت مسألة الرؤية المشتركة اتكلمنا بفضل الله عز وجل اه، حلقة الاسبوع اللي فات عن مسألة التحدي وقلت لهم يا جماعة اهم ما يميز القائد التحدي اللي عنده وقلت لكم التحدي معناه مش ان انا اخبط دماغي في الصخر لا لا مش معنى هذا ابدا ان ان انا اتحدى اللي قدامي ان انا اخبط دماغي في في, في الصخر كده لا لا لا ولكن دايما الانسان بيعمل زي ما الميه يعني لو في عندي ميه سي- سارت في هذا الطريق لقيت صخره قدامها بتعمل ايه بتجد متنفس اخر بتجد طريق اخر وقلت لكم هو ده المقصود من وراء التحدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قابلته مشكله كان بيتحداها بيتحداها ازاي انه يجد مسلك اخر النبي صلى الله عليه وسلم دعا اهل مكه رفضوا الاسلام ولم يريدوا ابدا ان يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه النبي تحدى الموقف ده ازاي بالاستسلام لا هي دي مشكلتنا دايما احنا دايما بنستسلم ولكن اعمل ايه قلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اهم الاشياء اللي صنعها ان اوجد فرصة بديلة ايه الفرصة البديلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على الناس في الطائف طب الطائف رفضوا عرض نفسه على القبائل قبيلة ورا قبيلة قبيلة ورا قبيلة إلى أن استجاب له مجموعة من الأنصار هو ده التحدي الصحابة رضوان الله عليهم بيعذبوا الآن في مكة طب إزاي نتحدى الموقف ده إن إحنا خلاص يعني نستسلم لا النبي أوجد لهم فرصة بديلة إيه الفرصة البديلة النبي صلى الله عليه وسلم حولهم إلى خلاص الهجرة إلى الحبشة أوجد لهم فرصة بديلة حتى يعبدوا ربهم عز وجل بعد كده بفضل الله اتكلمنا عن التشجيع وده الحلقة قبل الماضية واتكلمنا عن التحفيز وقلنا ازاي نوصل الناس الى العمل الصالح ولكن باسلوب طيب فرق كبير جدا ان اخت متبرجة داخل المسجد راحت الاخت مسكت شريط رميته في حجرها كده شريط عن الحجاب وقالت لها اسمعي يا اما تروحي جهنم قلت لهم يا جماعة يقينا البنت دي احنا هنخسرها ولكن ازاي نحفز الناس ايه انواع التحفيز والتحفيز المادي والتحفيز المعنوي والتحفيز بالاقناع وغيرها من طرق التحفيز وازاي النبي كان بيستغل هذه الطرق في تحفيز الصحابة على العمل الصالح في تحفيز الصحابة على اعمار الارض وبعد كده اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن اكتشاف المواهب وكنا بنأكد جدا في الجزئية دي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما مخالط للصحابة بيكتشف ما عندهم من مواهب وبعد كده بينمي هذه المواهب وبعد كده بيسخر هذه الموهبة في خدمة الدين زي ما قلت لكم ابن مسعود كان قصير ما ينفعش ابدا في الجهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه القرآن وجد فيه هذه السمة وبعد كده مكن له قال للصحابة خذوا القرآن من أربع اللي عايز يتعلم القرآن يتعلم من هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وجد في أبي بكر موهبة القيادة انه يكون قائد فذ ما شاء الله فالنبي صلى الله عليه وسلم مكن له مكن له ازاي لما أرسله أمير على الناس في الحج سنة تسعة لما مكن له ازاي بالصلاة بالصحابة رضوان الله عليهم في وقت تعب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التعب اللي كان قبل الوفاة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في خالد الموهبة القيادية في القتال النبي مكن له مكن له ازاي كان بيرسله قائد على الجيوش نفس الموهبة كانت في عمرو بن عاص النبي مكن له ازاي لما ارسله قائد على جيش ذات السلاسل وغيرها من الغزوات اللي عمرو بن عاص كان فيها قائد على الصحابة رضوان الله عليهم وقلت لكم أيضا حسان بن ثابت كان شاعر معروف وكان عنده 60 سنة لما أسلم فالنبي لما هاجر بقوا أدي 70 سنة كمان ف70 سنة لا يمكن أبدا يطلع يجاهد فالنبي مكن له في باب موهبته طب مكن له إزاي النبي مكن له أنه يطلعه على منبره صلى الله عليه وسلم ليلقي الشعر الذي كان يهجو به قريش فسبحان الله قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا يعني ما ينفعش نقول اصلا نقيس النبي بهذه المقاييس لا والله النبي ليست له مقاييس اصلا يقاس بها فهو النبي وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم ولكن اذا نظرنا الى كلام العلماء المعاصرين الان في مساله القياده هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حاز قصب السبق في كل هذه المقاييس اللي هي متعلقه بالقائد ده كان الجزء الاساسي واهم جزء عندي بعد في سلسلة كن قائدا ولكن بعد مسألة ازاي نعد بقى القائدا دي اهم جزئية وهو ده المقصود كل دي مقدمات لسلسلة كن قائدا ان شاء الله احنا بفضل الله عز وجل الاسبوع اللي فات كنا طرحنا عليكم سؤال السؤال كان خاص بالتحدي النبي ازاي قدر ان هو يتحدى استفزازات مكة بالسب والطعن والوقوع في عرضه صلى الله عليه وسلم والضرب والإهانة ومحاولة الاغتيال عدة مرات النبي قدر ازاي يتحدى هذه الاستفزازات وقلت لكم يا ترى احنا ممكن ازاي نطبق نطبق هذا التحدي في زماننا هذا طبعا مع الفيلم المسيء تعالوا مع بعض نشوف اجاباتكم على صفحتنا كن قائدا ونعرض اجاباتكم الان ونرجع لكم عشان نتكلم بقى في صلب درس النهارده الا وهو صفات القائد المسلم اتفضلوا معانا
الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين حبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدا أنشاك ربي رحمة للعالمين يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان
ما شاء الله يعني جزاكم الله خير على التعليقات الجميلة دي وربنا يا رب يتقبل منكم صالح أعمال وإحنا بنحاول كده يعني بناخد بعض التعليقات لأن طبعا التعليقات كتير جدا فناخد بعضها كده بحيث إن شاء الله نستفيد منها إن شاء الله آه، درس النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى درس في غاية الأهمية الدرس ده بيتعلق بأهم الصفات اللي ينبغي إن هي تكون في القائد آه، آه، اللي يقود أمتنا بإذن الله تبارك وتعالى طبعا آه، الصفات اللي لابد إن هي تكون موجودة في القائد المسلم بتختلف طبعا باعتبار الزمان وباعتبار المكان وبعض الناس بيفصل قوي تفصيلات كتير جدا في في في ال- هذه الصفات وبعضهم بيقتصر على بعض الصفات فنحاول ان شاء الله باذن الله النهارده ان احنا نحاول نجمل هذه الصفات زي ما اتعلمنا من اول السلسله انا مش هقتصر ابدا في علم القياده على المسائل المتعلقه عندنا احنا في ديننا بس ولكن هنستفيد من بعض العلماء اللي تكلموا عن القياده وفن القياده من خلال آه، آه، الدول الاوروبيه او كده او الغرب لان هم ما شاء الله اهتموا بالباب ده اهتمام بالغ جدا للأسف باب القيادة وعلم القيادة وفن القيادة لم يدرس في زماننا إلا في الأيام البسيطة اللي فاتت دي في حين أن القرن الماضي والأوروبيين عمالين بيجتهدوا غاية الاجتهاد أن هم إزاي آه، يضعوا أصول لهذا الفن آه، من البداية تعالوا مع بعض كده نتكلم في بعض الصفات وزي ما قلت لكم الصفات دي هتختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان ومن أشخاص لأشخاص يعني مثلا لو جينا نظرنا كده مثلا لابن خلدون وده كان أحد المسلمين ال- الكبار الأفاضل لما اتكلم عن صفات القائد في مقدمته كان بيقول آه، إن أهم الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في القائد هي العلم والعدل والكفاية وسلامة الأعضاء والحوس بيشترط انه يكون عالم عالم عنده علم علم بال- ازاي هيقود الناس عنده يكون عدل والعدل دي صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة إيه، انه لابد كمان يكون عنده إيه، إيه، سلامة في الاعضاء والحواس عشان يقدر يقود الناس دي مثلا كانت بعض الصفات اللي ذكرها ابن خلدون في في كتابه في مقدمته على كتاب التاريخ بتاعه رحمة الله عليه لو جينا نظرنا مثلا لبعض الاوروبيين وهم بيتكلموا على إيه، على بعض ال- الامور المتعلقه بالقياده زي مثلا في الكتاب اللي هو اسمه سبيل القياده اللي الفه الفريد مارشال البريطاني كان بيقول وهو بيحط بقى الصفات بتاعه القائد كان بيقول ان القائد هو الذي يجعل الناس يتبعونه وينبغي ان يتصف بالشجاعه وقوه الاراده وأن يكون موضع ثقة رجاله آه، واعتمادهم على موضع ثقة رجاله واعتمادهم قادرا على أن يوحي بآرائه إلى الذين يقودنهم يقودهم وعلى استثارة الحماس في نفوسهم وأن يكون موضع ثقة قادرا على مخاصمتهم أي الأتباع بلغة يفهمونها مما يكسبه قلوبهم وعقولهم ذا كفاية عالية دارسا للطبيعة البشرية متعلما لفن القيادة وممارساتها لا ييأس أبدا يتحلى بالعزم يحرص على معنويات رجاله مسيطرا على نفسه يحسن اختيار آه، الرجل المناسب للعمل المناسب يعرف واجباته ويتقن عمله مخلصا لمهنته قادرا على إصدار القرارات السليمة هادئا ضابطا لنفسه مستعدا للمخاطرة عند الحاجة ملتزما إلى أبعد الحدود بالدين لو لاحظنا كده احبابي هنجد ان هذا الرجل طبعا ان هو من ابعد الناس عن الدين وجدنا ان هو حط الدين اخر حاجه عنده ده بالنسبه لوجهه نظره هو حط الدين اخر حاجه خالص يعني بعد الامكانيات سواء الاجتماعيه انه يقدر يكسب الناس او الاجتماعات او ال- ال- الصفات اللي, اللي ذكرها ذكر أج- اخر حاجه في الدين ودي اللي احنا هنذكره الان لا احنا عندنا اول حاجه اهم ما يميز المسلم انه يكون ما شاء الله يعني متمسك بدينه ولو جينا نظرنا برضو لبعض اقوال نابليون بونابرت وعلماء اللي اللي اتكلموا في فن القياده بيهتموا جدا بكلام نابليون نظرا طبعا لانه كان قائد ما شاء الله فذ يعني آه، كان بيقول نابليون في الصفات التي يجب أن تتوفر في القائد آه، أن يتوفر في القائد رأس هادئة يعني ذكي بيفكر بهدوء وبذلك تظهر له الأشياء على حقيقتها وفي مظهرها الصحيح ويجب ألا يتأثر بالأخبار الحسنة أو السيئة كما ينبغي ألا يتخلص من مسؤولية أخطائه بإلقائها على آه، أتباعه وإنما عليه أن يسير وفقا لهدف تجاربه الخاصة ويعتمد على مواهبه ده كان كلام نابليون بونابرت لو لاحظنا كده ان كل أكو- اقوالهم تحسوا كده ان هي بعيده شويه عن الدين وسبحان الله انا مش عارف ازاي يعني آه، قادة ممكن تعلو اسمائهم في في التاريخ وهم بعيد عن الدين ممكن اخذوا بكل اسباب الدنيا ولكن سبحان الله الاخره بتاعتهم بتبقى سيئه جدا زي ما هنعرف مثلا في مزالق القياده نابليون رغم ان انا بقول عليه كان قائد فذ وصل لايه بعد كده وهنعرف مثلا هتلر رغم انه كان قائد فذ برضه وصل لايه بعد كده هنشوف القادة الكبار دول اللي وصلوا ل- نجمهم مع- لمع جدا في سماء القيادة ومع ذلك سبحان الله قفل هذا النجم وراحوا لمزبلة التاريخ تعالوا مع بعض كده آه، ممكن ان احنا نقول احنا عايزين يا جماعة بقى نجمل نجمل اهم الصفات التي ينبغي ان تكون موجودة في القائد آه، بنقول ان الصفات ده كلها ممكن يعني تتلخص في ثلاث حاجات أساسية علشان أكون إن- إنسان قائد ناجح بإذن الله لازم تتوفر فيا ثلاث آه، صفات أساسية الأولانية صفات ذاتية يعني ايه صفات ذاتية صفات ذاتية زي التفكير لو دخلنا عليها كمان مرة كده صفات ذاتية آه، التفكير آه، التخطيط الإبداع القدرة على التصور دي كلها صفات ذاتية في الإنسان إنه يكون ذكي إنه يكون بيفكر بيخطط كويس آه، النوع الثاني من الصفات هي الصفات الإنسانية إنه عنده علاقات ما شاء الله قادر إنه يعمل علاقات طيبة جدا جدا مع كل الناس أما الأمر الثالث فهي مهارات فنية مهارات فنية تخصصية زي فن اتخاذ القرار أو إزاي يحل المشكلات آه، دي مجمل الصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة في القائد آه، لو جينا نظرنا أكتر واحد اتكلم عن القيادة في الدول الأوروبية وما شاء الله هو من أشهر وأعرف الناس اللي اتكلموا عن القيادة في أوروبا ألا هو ستيفن كوفي وضع لينا 8 صفات أساسية ينبغي أن تكون متوفرة في القائد بدونها ما ينفعش أصلا يكون قائد تعالوا مع بعض كده نتكلم على هذه الصفات سريعا وستيفن كوفي كان بيتكلم عن هذا الكلام في كتابه القيادة على ضوء المبادئ والكتاب ده ما شاء الله يا ريت كل إنسان عايز فعلا يكون قائد يقرأ هذا الكتاب لأنه فعلا كتاب ماتع جدا جدا في مسألة فن القيادة تعالوا مع بعض كده نتكلم عن أهم الصفات اللي اتكلم عنها ستيفن كوفي وهو قال يا جماعة أي إنسان عايز يكون قائد لازم تتوفر فيه الثمان صفات دول تعالوا مع بعض نشوفهم مع بعض ستيفن كوفي بيقول أول سمة أول سمة ينبغي أن تتوفر في الإنسان علشان يكون قائد يتعلمون باستمرار يعني ايه يتعلمون باستمرار اولا هو عالم و- ولا يتوقف ابدا عن هذا العلم اللي هو حصله لا ده ده عمال كل شويه انه ما شاء الله بيستفيد علم بياخد دورات جديده بيتعلم علم جديد إيه، بي دايما بيثقف نفسه بيعلم نفسه من اهم الامور اللي كنت دايما سبحان الله استفدتها كده من الشيخ مصطفى ان الشيخ مصطفى دايما بيذاكر دايما بيحضر فبقول له يا شيخنا انت ما شاء الله يعني عالم يعني مش محتاج مذاكره قال لي انا لو بطلت مذاكره هيخلص كل العلم اللي عندي ومحدش حد يسمعني ثاني فما شاء الله يتعلمون باستمرار ولو جينا نظرنا لهذه الصفة من خلال القرآن هنجد ان معظم القادة اللي ربنا ذكرهم ذكرهم لنا في القرآن كان دايما بيأكد معاهم على جزئية العلم يعني مثلا داود عليه الصلاة والسلام كنبي قائد وسليمان عليه الصلاة والسلام كنبي قائد ربنا ذكرهم بالعلم شوفوا ربنا سبحانه وتعالى آه، ماذا قال ولقد آتينا داود وسليمان علما اهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لداود وسليمان بعد الايمان وبعد النبوة مسألة العلم ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم العلم مفيش قائد ابدا هينجح ونجمه كده ما شاء الله يعلو آه، الا اذا كان عالم وعلى قدر العلم مع الاخلاص طبعا والتقوى ربنا سبحانه وتعالى بيرفع من شأن هذا الانسان شوفوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قائد في زمانه شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث ربنا علمه من تأويل الأحاديث العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ليوسف عليه الصلاة والسلام شوفوا قد إيه بفضل الله عز وجل أولا ثم بهذا العلم ربنا سبحانه وتعالى إزاي مكنه في الأرض إزاي سيدنا يوسف كان عنده علم بتأويل الرؤى وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أعطى ليوسف عليه الصلاة والسلام العلم عن طريق الرؤية يعني يضع الأمور في مكانها ويضع رؤية إزاي المشكلة دي لما تحصل لما سألوه هنعمل إيه في المشكلة دي مشكلة السبع سنوات العجاف اللي هتصيب مصر قال لهم إحنا هنعمل كذا كذا كذا وضع لهم خطوات أساسية سبحان الله يبقى إذا العلم أساس جدا بالنسبة للقائد المسلم لو جينا برضو نظرنا سبحان الله في في قصة سيدنا طالوت عليه الصلاة والسلام في قصة طالوت ربنا سبحانه وتعالى قال وأتاه بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم ربنا سبحانه وتعالى أول سمة اداها لطالوت كانت سمة العلم كانت سمة العلم فأول سمة عشان زي ما قال ستيفن كوفي كان بيقول يتعلمون باستمرار تعالوا مع بعض نرجع تاني ستيفن كوفي بيقول أنهم دائما يتعلمون باستمرار الجزئية الثانية الجزئية الثانية يثقون بالآخرين يعني ايه يثقون بالآخرين يعني هي لها تعلق شوية بمسألة الايه التمكين للناس التمكين للناس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يثق في أصحابه كان يمكن لهم زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه مكن لأبي بكر رضي الله عنه كان لثقة النبي في أبي بكر قدمه للصلاة لثقة النبي في علم أبي بكر قدمه للحج بالناس لثقة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال اقتدوا بالذين من بعدي النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خالد كان وثق في خالد رضي الله عنه وقال إنه سيف من سيوف الله سيف من سيوف الله سلطه الله سبحانه وتعالى على رقاب المشركين فبالسمة الثانية من سمات القائد أنه دايما بيثق بالآخرين ويمكن لهم علشان يظهروا ما عندهم من إمكانيات الأمر الثالث يسارعون إلى تقديم الخدمات للناس ودي بنسميها العلاقات اللي دايما بتكون بين الناس وبعضها ازاي يكون القائد عنده علاقات اجتماعية تخليه بسرعة اي حد عنده يقدر يقدم له خدمات لو جينا نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم او جينا نظرنا الاول في القرآن اللي احنا بنتكلم عن القيادة من خلال القرآن هنجد سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا ذا القرنين كملك قد ايه كان بيسارع يسارع لتقديم الخدمات للناس لما قالوا له ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينه سدا قال لهم انا لا احتاج لهذا المال ولكن قال لهم ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه وذكر اخر الامور لما الناس دي اذيت من ياجوج وماجوج هو بسرعه لم يتلك ابدا ولم يتوقف انه يسدي الخدمات للناس انه يساعد هؤلاء الناس في كف اذى هؤلاء والعياذ بالله اللي هم ياجوج وماجوج عن اذيه هؤلاء البشر دايما بيسارع لتقديم الخدمات للناس ولو نظرنا في قصة يوسف رغم ان يوسف في مصر من ملك مصر وعزيز مصر ياما أوذي يوسف عليه الصلاة والسلام ولكن لما كانت المسألة لازم دلوقتي تقدم خدمة للناس سبحان الله يوسف عليه الصلاة والسلام ما تأخر وما تلكأ لحظة انه يخدم الناس يعني حتى ما لهمش انا هخدمكم مقابل ان انا تطلعوني من السجن لا لا لا لا ولكن أسد الخدمات للناس وده بالفعل الإنسان الناجح اللي بيقدر يأسر قلوب الناس بيأسر قلوب الناس بيأسر قلوب الناس بإيه بالعلاقات دي دي انه اي حد ممكن يسدي له خدمة بعض الناس ربنا بيمكن له كده انه يكون قائد بيخسر القيادة تماما بسبب انه دايما ما بينفعش الناس ده بينفعش الناس لو واحد واقع في مشكلة بينفض يديه من هذا الرجل لا ده انت واجب عليك انك تساعده ان لو حد عنده في في المحل مثلا واقع في ازمة مادية مثلا ما بيسألش عنده عنه خالص وبالتالي حتى لابد الإنسان ده لن يستمر معك هيسيبك ويمشي لأنك لا تقدم له الخدمات الدنيا مش قائمة على الأخذ بس اللي هيظن إن الدنيا قائمة على الأخذ فقط لا ده إنسان يعني مش تفكيره مش صح خالص بل لابد يكون في أخذ ورد بل الإنسان القائد الناجح اللي دايما بيبص الناس عايزة إيه وبيسعى دايما ان هو يسدي لهم الخدمات لو جينا نظرنا لحياة النبي حياة النبي كانت كلها كده لا ننسى ابدا ان الامة كانت تأتي الجارية كانت تأتي وتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها ليقضي لها حاجتها يا نهار ابيض الطفلة الصغيرة عايز النبي يقضي لها حاجة تاخد بإيديه تلف بيه المدينة لحد ما يقضي لها حاجتها ده القدرة على إسداء الخدمات للناس عشان كده النبي أخذ بقلوب الناس الصحابة رضوان الله عليهم لو كان الواحد منهم مرض يعني سعد بن أبي وقاص مرض راح النبي صلى الله عليه وسلم عاده رضي الله عنه عن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو حد مات بيشهد جنازته النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حد مات النبي كان بيقول أيما رجل من أمتي مات وعليه دين فدينه عليه يا نهار أبيض يا نهار ابيض شوفوا النبي قد ايه كان بيسدي الخدمات للناس ما تنسوش موقف النبي لما هو عائد من غزوه ذات الرقاع النبي هو راجع من غزوه ذات الرقاع وكان جابر رضي الله عنه الجبل بتاعه مريض فكان الجبل بتاع جابر بيتاخر عن الصف عن ال عن ال عن القافله النبي صلى الله عليه وسلم ساب مكانه في الامام ورجع لجابر فبيساله يا جابر ايه المشكله فقال له يا رسول الله إيه الجمل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل فعاد أسرع مما كان لدرجة أن جابر رضي الله عنه كان يقول أنا كنت باخد بزمام الناقة كده علشان ما تسبقش النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقعد مع جابر ويقول له يا جابر يعني هل تزوجت يقول له أيها رسول الله قال بكرا أم ثيبا يقول له ثيب يقول له هلا بكر تلاعبها وتلاعبك والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ان جابر محتاج لأموال يقول له تبعني الجمل بتاعك يا جابر يقول له ماشي يا رسول الله ويشتري النبي صلى الله عليه وسلم منه الجمل ولما يوصل رضي الله عنه جابر لما يوصل رضي الله عنه المدينة يجي يدي الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرد له الجمل وكأن النبي كان عايز يرد الدين بتاع والد جابر اللي مات وترك دين كبير جدا فحب انه يدي مال لجابر ليقضي الدين ولكن بطريق غير مباشر علشان ما ما يأذيش مشاعر جابر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في السفر لم يكن مكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول القافلة ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر القافلة ليساعد الفقير ويساعد المحتاج ويساعد ده النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قدرة على إسداء خدمات للناس بصورة غير طبيعية بصورة غير طبيعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ننساش أبدا موقفه مع جابر وموقفه مع الصحابة أي حد من الصحابة كان بيقع في مشكلة أول واحد تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم واقف معاه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم القدرة على إزاء خدمات للناس صدقني والله ما ينفعش يكون في عندنا أخ والده توفي واحنا حتى ما رفعناش السماعه كلمناه ما ينفعش ابدا تكون اخت من الاخوات مريضة والاخوات ما يعرفوش عنها حاجة فين ازدادنا الخدمات ان احنا نروح ونزور النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب خادم النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان دايما بيسأله انت اخبارك ايه ما تزوجتش ليه الا تزوج يا ربيعة ما تتزوجش يا ربيعة ولما ربيعة جاء يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تكفل بمسألة العقيقة والوليمة وتكفل بكل شيء رضي الله صلى الله عليه وسلم لربيعة رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منغمس وسط الناس بيسدي لهم الخدمات علشان كده كان قائد ناجح جدا جدا جدا جدا ما ينفعش ما ينفعش نكون احنا ناس وملتزمين وشايفين مشكلات الناس واحنا مش هنا خالص يعجبني جدا جدا اخوه ما شاء الله عندنا في المنصوره ربنا يا رب يبارك فيهم لما حصلت ازمه الانابيب هم اول ناس اتحركوا وسعوا ان هم يجيبوا انابيب ويسدوا الخدمات للناس جدا لما علت اسعار ال ال ال الاكل والكلام ده عملوا ما شاء الله معارض وحاجات من كده بسعر التكلفة علشان يوفروا للناس خدمات بيزدوها للناس يا جماعة مصر الان محتاجة منكم يا شباب ان انتوا تشوفوا مصر محتاجة ايه وتقفوا معاها وتقفوا معاها نسدي خدماتنا للناس نجتهد يبقى اذا يتعلمون باستمرار يثقون في الاخرين يسارعون إلى تقديم الخدمات إلى الناس لا تتوقف أبدا لا تتلكى أبدا حد واقع في مشكلة اجري معاه ده ربنا سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصل من أصول الدين أنك تسعى بشدة ساقيك مع المحتاج ومع الملهوف ومع صاحب الحاجة النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرة وكأن النبي بيربي الصحابة لأن هم يكونوا قادة إن خدوا بالكم عشان تكونوا قادة لازم حتما ولا بد تزل خدمات للناس تكون خدام عند الناس تكون خدام عند الناس بقدر المستطاع مهم جدا مهم جدا على قدر إزاء خدماتك الخدمات للناس ما شاء الله أنت بتاخد قلوب الناس ما ننساش أبدا النبي كان يقضي الليل مع أبي بكر لحل مشكلات الناس ما ننساش الأصول دي أهم ما يميز القائد أنه دايما بيسعى لتقديم خدماته للناس يبقى إذا يسارعون إلى تقديم خدماتهم للناس نشوف معانا كده الجزئية الرابعة النهاردة الصفة الرابعة اللي بيذكرها ستيفن كوفي بعد يسارعون إلى تقديم الخدمات للناس بيقول يعيشون حياة متوازنة يعيشون حياة متوازنة القائد الناجح اللي ما بيغلبش حاجة على حاجة ولكن القائد الناجح اللي لو سألت عن عبادته ما شاء الله لكتب الله لو سألت عن علاقته مع أهله ما شاء الله لا قوه الا بالله لو سألت عن صحته ما شاء الله لا قوه الا بالله هو دايما بيعيش حياة متوازنة ما شاء الله بيعطي للبدن حقه بيعطي لله عز وجل حقه بيعطي لزوجته حقها عايش حياة متوازنة الحياة المتوازنة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايشها كما يقول الصحابة رضوان عليهم من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هيشوفه وهو صائم ومن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا برضه هيشوفه مفطر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقوم الليل حتى تتورم قدماه ده ده في جانب العبادة ما شاء الله كان كل يوم يقعد مع أهله بعض الشباب تلاقيه مثلا منغمس في العبادة منغمس جدا في العبادة ومضيع حق زوجته ما ينفعش عمرك ما تكون قائد ناجح بعض الشباب منغمس جدا جدا جدا في طلب العلم وناسي قلبه وناسي قلبه عمرك ابدا ما هتكون قائد وبعض الشباب تلاقيه منغمس في فعل الخيرات للناس وأول ناس نسيهم هم أهله ما ينفعش القائد الناجح لازم تلاقيه عايش الحياة المتوازنة دي ما شاء الله زي ما النبي علم عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص عايش حياة مش متوازنة تماما قاعد طول الليل قيام ليل وطول النهار صيام لدرجة ان السيدة عائشة لما رأت زوجته وجدتها متبذلة فبتسألها ايه, إيه, إيه اخبارك فقالت ان عبد الله ليست له حاجة في النساء طب ليه بيصوم النهار ويقوم الليل ده لسه عريس جديد فلما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النبي راح عاتبه وراح علمه بقى يعني إيه حياة التوازن راح علمه يعني إيه حياة التوازن إزاي زي ما بتهتم بعبادتك وطاعتك وقربك من الله تحافظ على صحتك إزاي زي ما بتهتم بالطاعة وتحافظ على الصحة تهتم بزوجتك مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله يا عبد الله إن لبدنك عليك حق وإن لربك عليك حق وإن لزوجك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان اسمه كهمس الهلالي والحديث صححه الشيخ الألباني كهمس ده جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام ولما بايعه على الإسلام عمل إيه رجع بقى خلاص رجع عنده بقى إيه قوة الطاعة وقوة عبادة صام سنة كاملة لم يفطر فيها ولا يوم جاء للنبي بعد السنة فيقول فلما عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب النبي صلى الله عليه وسلم في النظر هكذا ثم قلت له يا رسول الله أما تعرفني أنت تعرفني فقال من قلت أنا كهمس الهلالي يا رسول الله قال وما حملك على أن تقتل نفسك قلت والله يا رسول الله ما أفطرت بعدك يوما عمري ما افطرت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما حملك على أن تقتل نفسك يا ربي انت ليه مش ده المسلم المسلم عايش حياة متوازنة بيعطي الشغل حقه بعض الشباب ما شاء الله ملتزمين ومخلصين جدا في عملهم واخد العمل مثلا 16 ساعة في اليوم لا بيشوف زوجته ولا بيشوف أولاده ولا بيربيهم ولا الكلام ده كله صدقني عمرك ما هتكون قائد ولكن لازم زي ما بتدي لشغلك حقه ادي لزوجتك حقها وادي لأولادك حقهم وادي لربنا سبحانه وتعالى حقه واعطي لأهلك حقهم ده القائد الناجح عشان كده كان ستيفن كوفي بيقول أهم حاجة في هذا القائد انه دايما يعيشون حياة متوازنة الصمة اللي بعد كده ونشوفها كده مع بعض كان بيقول يشعون طاقة إيجابية أهم حاجة في القائد انه ما يكونش ابدا يعني هو عنده ايجابيه دايما يعني الكلمات السلبيه ما بيتكلمش بيها اصلا يعني عمره قال ايه يعني مثلا ما يقولش مثلا اصل مش هينفع اصل صعب اصل مستحيل الكلمات دي لا يمكن بحال من الاحوال تخلي الانسان ابدا يعني يكون قائد ناجح ولكن ما شاء الله هو مفعم مفعم ما شاء الله بالطاقة الإيجابية مهما كانت الأزمة اعتماده على ربنا ما شاء الله يخلي عنده الطاقة الإيجابية دي لما يعني تعرفين أن طالوت مع مع جيشه كل شوية ما تعرض في فتنة تولوا إلى قليل تولوا إلى قليل تولوا إلى قليل هو كده لحد ما بقى عنده 317 زي ما ثبت في صحيح البخاري ان كان عدة اصحاب النبي من بدر كعدة اصحاب طالوت 314 حد 317 كده تقريبا بص قدامه لقى جالوت والجنود بتاعه شو بقى شو بقى الناس اللي ممكن تديك رسائل سلبيه لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده اللاءات اللي دايما بتقول ما ينفعش لا ما مش هنقدر مستحيل شوف شوف بقى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ما شاء الله لا قوه الا بالله هي دي مفعمه افعمه بالإيجابية بالمشاعر الإيجابية ما تقولش مستحيل زوجة من الزوجات ما بتبطلش نوم مثلا وزوجها بيطلب منها مثلا ترويق الشقة بيطلب منها أشياء بيطلب منها كذا وهي نايمة على طول ولما يجي زوجها يوجهها مثلا أصل الأولاد ما هو طول ما انت بتقولي أصل الأولاد هتفضلي في مشاكل طول حياتك دايما قولي إيجابية خليكي إيجابية إن شاء الله أحاول إن شاء الله أقدر إن شاء الله أسعى إن شاء الله أجتهد عشان كده محتاجين محتاجين ان يكون دايما القائد اللي عايز يكون قائد في بيت كويس ما يقولش مستحيل ما تقولش مستحيل ان انا احفظ القرآن ما تقولش مستحيل ان انا ارجع تاني اتعلم العلم ما تقولش مستحيل ان انا ارجع تاني اعمل وس... لا ما تقولش الكلام ده دي كلها رسائل سلبية حتى لو بدها تأثر على أفعالك ولكن دايما ما شاء الله شوف أنا عايزك دايما سيبك بقى من الناس اللي كانوا مع سيدنا طالوت وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده دول دايما الفئة المنهزمة اللي عمرها أبدا ما بتقدم شيء أبدا بحال من الأحوال زي بالظبط مين زي كده الجد بن قيس النبي قال له اطلع معانا للجهاد في غزوة تبوك قال له لا أتفتن اذن لي ولا تفتني السمات السيئة دي والعياذ بالله دي دايما اللي بتخلي الإنسان لا يصنع أي شيء ولكن خلي عندك طاقة إيجابية إن شاء الله ربنا يعيني إن شاء الله ربنا يوفقني طالما أنا معتمد على ربنا ربنا مش هيخذلني أبدا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا طالما أنا أقدم العمل الصالح إن شاء الله ربنا يوفقني إن شاء الله إحنا عايزين نعمل حضانة أطفال عندنا في ال في ال ده حضانه ده تتكلف مثلا ولا 300000 جنيه هنجيبهم منين هتقول هتجيبهم منين مش هتجيبهم ولكن لو قلت انا اسعى واجتهد وربنا يعيني رب ربنا سبحانه وتعالى هيعينك هم مفعم القائد دايما مفعم بالرسائل الايجابيه نشوف كده السمه اللي بعد كده بعد ما قال ان هم يشعون بالطاقه الايجابيه بيقول يهتمون جدا بتجديد الذات دايما ب- بيعني بمسألة تجديد الذات يدربون أنفسهم على تجديد الذات إن هم دايما بيصلحوا الأخطاء اللي موجودة عندهم لو شاف في عيب بيحاول دايما يصلحه لو شاف في إن عنده مهارة ضعيف عنده شوية هو بيجتهد دايما إنه يصلحها وإنه دايما يرفع من من هذه المهارة لو ما بيقدرش يتواصل مع الناس وفن الاتصال مع الناس ده فن كبير جدا هنتكلم عليه مش قادر يتواصل مع الناس يتعلم ازاي المهارة دي ما بيعرفش ازاي يستخدم الكمبيوتر يجتهد ازاي يتعلم الكمبيوتر كده ان هو ما شاء الله بيدرب نفسه ازاي ازاي ينمي من ذاته وينمي من قدراته إيه إيه السمة إيه إيه اللي بعد كده بيقول يتكاملون مع غيرهم يعني ايه يتكاملون مع غيرهم لازم نعرف كويس لازم نعرف كويس ان النجاح هيكون بتكاتفنا دايما مع بعض إذا دبت الفرقة والاختلاف وكل واحد عايز يشتغل بنفسه وكل واحد عايز يقول أنا القائد هنضيع ولا تنازعوا شوف الأصل ده اللي هم بيقولوه دلوقتي موجود عندنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا سبحان الله سمات واضحة جدا هم عمالين يكتشفوها ويبتكروا ويدوروا ويبحثوا ايه الصفات اللي بتكون موجودة في القرآن موجودة عندنا في القرآن شوف النهاردة كل خلاف حصل بين الصحابة ايه اللي ترتب عليه شوف النهاردة الخلاف اللي, اللي ربنا ذكره لنا في في- بعد غزوة أحد في سورة آل عمران ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا انتبهوا انتبهوا القائد الناجح اللي يحاول دايما كده يكون فيه بينه وبين كل الناس علاقة مودة ومحبة وألفة لأن هو يعلم يقينا النجاح ما بيكونش على إيد واحد بس لازم النجاح يكون بالتكاتف وأنا دايما بقول صلاح الدين مش هو اللي حارب بيت المقدس لا ده صلاح الدين قدر إنه يبني جيل كان كله صلاح الدين جيل متكاتف مترابط كده ربنا سبحانه وتعالى نصره وأعزه عشان كده نقول سبحان الله هاتوا أي مشكلة حصلت للأمة في التاريخ كله الأندلس سقطت ليه لأنهم كانوا لا يتكاملون مع بعضهم كان الملك علشان يوسع مملكته ممكن يتحالف مع الصليبيين ضد ملك مسلم آخر علشان يوسع مملكته لما حصل الفرقة والاختلاف وما كانوش متكاملين مع بعضهم البعض كانت النتيجة أن الأندلس كلها سقطت كلها سقطت ليه؟ مفيش تكامل بينهم وبين بعض عشان كده اوجد دايما روح فريق بينك وبين اخوانك واحبابك اللي حواليك لو انتوا في بلد وبتدعوا الى الله سبحانه وتعالى سويا في هذه البلد حاولوا دايما انتوا تكونوا متكاتفين وعلى قدر تآلفكم وتكاتفكم صدقوني والله ربنا سبحانه وتعالى هيوفقكم كتير جدا جدا جدا اذكر لكم موقف آه، حصل معانا من فتره آه، كان في شيخ كبير جدا كان بيجي آه، عندنا آه، وكنا احنا مجموعه طلبه علم والشيخ كان بيجي لنا البيت بيروح عند ش- فلان ده النهارده لا فلان ده بكره لا فلان ده بعده ففي اتنين- طول ما احنا كنا خلاص يا جماعه بكره الشيخ عند فلان بعده الشيخ عند فلان في يوم حصلت مشكله بين اتنين ده يقول انا عايز الشيخ عندي عشان الناس تشوف الشيخ طالع عنده البيت وده يقول لا انا عايز الشيخ عندي وده يقول لا انا عايز الشيخ ده عندي لما حصلت الفرقه سبحان الله سبحان الله بصوا يا جماعه اللي حصل إيه- إيه ان جاء خبر لامن الدوله الشيخ اتمنع من الجلسه دي اصلا وراحت الجلسه وجود الخلاف بيننا وبين بعض ده بيذهب البركة يا جماعة ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم على الصحابة علشان يخبرهم بليلة القدر لما حصل خلاف رفعت هذه الليلة وقال خرجت لأخبركم بليل أخبركم بليلة القدر فتلاحى أمامي هذان الرجلان ف- فرفعت ما تنسوش هذا الكلام يبقى إذا من أهم ما يرون آه، آه، م- اللي احنا من أهم الصفات اللي بتميز القائد إنه متكامل مع أخيه دايما متكاتفين مع بعض متألفين روح المودة والمحبة بينهم من بعض حصلت مشكلة صدقوني الخير بيرفع آه، آخر صفة ذكرها آه، ستيفن كوفي بيقول يرون الحياة كمغامرة يعني إيه يرون الحياة كمغامرة عندهم شجاعة عندهم شجاعة في, في, في اتخاذ القرارات الشجاعة دي اللي كانت بتعينهم بعد كده على أن تكون قراراتهم سليمة آه، دي الصفات اللي ذكرها ستيفن كوفي الصفات الثمانية وهنطبقها دلوقتي في نموذج إن شاء الله عملي معانا على آه، ذي القرنين رضي الله عنه آه، آه، دي الصفات اللي وضعها العلماء الغربيين ولكن بالنسبة لنا احنا كمسلمين الصفات دي كويسة جدا رائعة جدا ولكن احنا لازم تكون في صفات تانية تكون موجودة في القائد المسلم آه، هنضيفها على الثمان صفات يا ترى ايه هم آه، الصفات اللي دايما لازم نزودها مع القائد المسلم اول حاجة عقيدته الراسخة ان لازم تكون عنده عقيدة راسخة العقيدة دي هي المحرك الاساسي له القائد المسلم من غير العقيدة الراسخة لا يساوي شيء عارفين زي ايه الصحابة رضوان الله عليهم كده يوم آه، يوم غزوة حنين لما كان الجيش خارج ب 3000 معذره إن غزوه مؤتة لما خرج الجيش ب 3000 وعرفوا ان جيش الروم 200000 شوف العقيده الراسخه ويقوم عبد الله بن رواحه يقول لهم ايها الناس لما الصحابة ترددوا نعمل ايه نبعت للنبي لا نرجع لا ننتظر شوية نطلب من النبي مدد فالدنيا اتهزت شوية فقام عبد الله بن رواحة ورد الأصول لنصابها وقال لهم أيها الناس إن الذي تخافون منه الآن هو الذي خرجتم إليه أيها الناس قوموا فإنما هي إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة إما النصر وإما الشهادة شوف العقيدة الراسخة ممكن تعمل إيه أهم ما يميز القائد المسلم عقيدته الراسخة اللي دايما بتحركه زي ما ربنا ذكر لنا في قصة طالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله شوف العقيدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ما شاء الله هي دي العقيدة العقيدة اللي بتحرك العقيدة دي اللي حركت قلب قلب أرسلان قلب أرسلان ده القائد المسلم الفذ الفذ اللي ما كانش له مثيل لما لما أراد ان هو يقاتل في أحد المعارك كان بيقاتل فيها جيش الروم وكان جيش الروم قده حوالي 70 ضعف 70 ضعف والجيش بتاعه اتهز كده فسبحان الله فقام وتكفن وتحنط ولبس اللبس بتاع الميتين وقال والله لا أغادر هذا المكان إما أن يفتح الله عز وجل لي وإما أن يكون مقبرة لي قوموا فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين إما نصر عزيز من عند الله عز وجل وإما الشهادة في سبيل الله عقيدة عقيدة دايما هي اللي بتحرك القائد عقيدته واتصاله بربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله لا قوه الا بالله ايه ده ايه ده عقيدة راسخة بتحرك دايما القائد انه بالفعل يقود الاتباع الصحابة رضوان الله عليهم في كل معاركهم كانت بهذه الصورة دايما بيبثوا على العقيدة الراسخة في قلوب الناس وبالتالي كان ربنا سبحانه وتعالى بينصرهم فأهم ما يميز القائد المسلم عقيدته الراسخة اللي ينبغي ان هي تكون موجودة ومغروسة في قلبه عشان كده هنقول ان من اهم الاشياء واحنا بنبني القائد ان احنا ازاي نعلمه عقيدة ازاي نعلمه عقيدة ان ان شاء الله طالما انك مع الله لن تهزم ابدا طالما انك يعني قدمت ما عندك من اسباب الدنيا شوف صلاح الدين صلاح الدين خلاص اخذ بكل اسباب الدنيا اخذ بكل اسباب الدنيا اعد الجيش وربى الشباب وعمل وسوى والكلام ده كان بعد كده ايه اللي حصل بعد كده حط دماغه في الارض حط دماغه في الارض وقال يا رب أخذت بكل أسباب الدنيا والنصر من عندك فأعني يا عزيز يا كريم إيه ده إيه العقيدة دي العقيدة دي اللي فضل النبي يغرسها في قلوب الصحابة ورباهم على هذه العقيدة تخيل معايا الصحابة بيقول أبي بكر رضي الله عنه يوم حروب المرتدين الصحابة كلهم أنكروا على أبي بكر أنت هتحارب مين ده العرب ارتدوا جيش الروم بيجهز نفسه جيش فارس بيجهز هتحارب مين ولا مين حتى عمر عمر صاحب القلب القوي بيقول له يا أبا بكر الزم بيتك واغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى تقوى قين المسألة انتهت ولكن شوف العقيدة الراسخة قام أبو بكر وقال والله لأحاربنهم وحدي ويخرج أبو بكر رضي الله عنه وحده الصحابة يشوفوا كده فكلهم يخرجوا مع أبي بكر رضي الله عنه ولما الكل يخرج مع أبي بكر يجاهد هنا ويجاهد هنا ويقاتل هنا ويقاتل هنا حتى مكن الله سبحانه وتعالى لدرجة أن أبو بكر بن عياش كان يقول لقد قام أبو بكر رضي الله عنه في هذا اليوم مقام لا يقومه إلا نبي المقام ده مقام لا يقومه إلا نبي حتى عبد الله بن مسعود بيقول إيه بي بي بيسأل بي عبد الله بن مسعود بيقول لقد كان أبو بكر رضي الله عنه في أول النهار عاب عليه الناس رأيه الناس كلهم عابوا عليه انت عايز تقاتل مين ولا تقاتل مين وفي آخر النهار وفي آخر النهار علموا أن الرشد في كلامه علموا أن هو فعلا كان كلامه صحيح لما بيسألوه بقى بيقولوا له أنت ما دخلش في قلبك خوف أو وجل ما دخلش في قلبك خوف أو وجل من قتال كل الجبهات دي كلها فقال والله ما دخل في قلبي خوف ولا وجل منذ أن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فقال لي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله الله ثالثهما يا نهار أبيض يا نهار أبيض شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار رب أبا بكر رضي الله عنه لما رباه الموقف ده اللي غرس النبي في قلبه العقيدة ما شاء الله لك بالله الموقف ده نفعه هنا نفعه هنا نفس الموقف ده اللي بيفكرنا ربنا أو بنذكره في القرآن اللي هو موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام البحر قدامه وفرعون من وراه ويغرس العقيدة في قلوب أصحابه بيغرس العقيدة في قلوب أصحابه قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين ده القائد القائد العقيدة من جوه هي اللي بتحركه القائد العقيدة من جوه هي اللي بتحركه هي اللي بتزقه هي اللي بتدفعه لعمل هذه الأمور ولصنع هذه الأمور عشان يكون قائد مسلم للناس فمن أهم ما يميز احنا شايفين قدامنا أهم ما يميز القائد المسلم عقيدته الراسخة طيب ايه الامر الثاني الامر الثاني هو الاستخلاف الاستخلاف هو طبعا المفترض ان احنا نحط الاتباع وبعد كده التزكيه وبعد كده الاستخلاف ولكن آه، يعني الاستخلاف يعني ايه الاستخلاف يعني ايه الاستخلاف آه، الاستخلاف معناه ان القائد المسلم وهو بيعمل لا يعمل لنفسه وانما يعمل لعماره الارض ده معنى الاستخلاف الصفه الثالثه اللي ينبغي ان تكون موجوده عند آه، القائد المسلم هي صفه التزكيه يعني ايه التزكيه بيسعى دائما انه يكون عنده اخلاق فاضله صادق امين ما شاء الله لا قوه الا بالله آه، عنده صدق وامانه مع الناس ما بيغشش ما بيكذبش آه، مش بيتحايل على الناس ابدا اهم ما يميز القائد المسلم التزكيه لو جينا نظرنا للح- ل- ل- للكلام كله بتاع السيف الكوفي لنجد فيه ما هو مقام الاخلاق ابدا ما وجدناش فيها اخلاق خالص احنا بنقول اهم ما يميز القائد المسلم اخلاقه ما شاء الله قسم بالله أما الصفة الأخيرة فهي اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وفي كل أفعاله في كل حركاته وفي كل سكناته دي أهم ما يميز القائد المسلم ونضيف الأربعة دول على الصفات اللي وضعهم ستيفن كوفي تبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله حاجة متميزة جدا جدا جدا تعالوا مع بعض الآن بعد ما خدنا الجزء النظري المتعلق بالدرس في الدقائق الأخيرة كده مع الدرس النهاردة نبدأ نشوف بقى مثال حي واقعي من خلال القرآن على قائد ربنا ذكره ونشوف أهم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها آه، لهذا الإنسان تعالوا مع بعض نشوف كده من خلال سورة الكهف وده الواجب بتاعنا النهاردة إن شاء الله اللي احنا هناخده معانا صفات القائد المسلم من خلال سورة القه- الكهف آه، آه، ذو القرنين أنموذجا أول سمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شأن ذي القرنين هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الدليل إن هو كان مؤمن ربنا سبحانه وتعالى قال هذا قال إن مكنا له في الأرض ربنا سبحانه وتعالى إنما نسب التمكين له سبحانه وتعالى وبالتالي الله سبحانه وتعالى مكن له بسبب صلاحه بسبب طاعته بسبب قربه بسبب آه، آه، آه، الإيمان اللي كان موجود عنده بلا شك وأدل دليل على كده نشوف كده مع بعض أدل دليل على كده إنه كان مؤمن إنه كان بيسعى دايما لترسيخ الإيمان ومعاني الإيمان في قلوب أصحابه بعض الناس بيقولوا إن ذو القرنين ده الإسكندر الأكبر ده كلام غلط بدليل إن الإسكندر كان والعياذ بالله ما كانش مؤمن ولا كان موحد ده كان وثني إنما ربنا هنا بيقول وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ده اللي احنا بنسميه العقيدة الراسخة اللي كانت موجودة في قلب ذي القرنين حيثما توجه حيثما آه، آه، الثواب والعقاب عنده كان على مسألة الإيمان بالله والعمل الصالح ده المؤمن اللي عمل صالح فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ده أقوى دليل إن القول بيقول إن ذي القرنين كان الإسكندر الأكبر ده كلام باطل كلام مش صح خالص يبقى إذا أول سبب ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ذي القرنين هي مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعالوا مع بعض كده نشوف آه، آه، الصفة الثانية الصفة الثانية العلم العلم هو كان عالم طب جبتوا العلم ده منين تعالوا مع بعض نشوف كده ماذا قال الله عز وجل قال قال ربنا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا سبب هنا معناها علما كما قال أهل التفسير وآتيناه من كل شيء سببا السبب هنا معناه العلم كما قال العلماء بس كده احنا بناخد علم ذي القرنين الجزئيه دي او السمه اللي ربنا ذكرها في ذي القرنين من من الايه دي بس لا لا خد بالك معايا كمان تعال نحلل بقى العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لذي القرنين نبص مع بعض كده على الشاشه اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لذي القرنين نخش عليها اكتر علم اداره الناس انه قادر على تحويل الناس و- و- و- و- و- وقياده الناس الدليل على كده ان ربنا اعطى له قدره على معرفه احوال الناس والتفريق بين الصالح والطالح مش كده وبس آه، ربنا ذكر لنا قد ايه ذو القرنين كان بيستخدم الاساليب المتنوعه في اصلاح الرعيه واداره الشؤون اسلوب التغ- التغ- الترغيب والتعزير والمكافآت اللي كان بيمنحها للمؤمنين من وقت لاخر إيه إيه، آه، ما شاء الله ذو القرنين واحنا بنتكلم عن مهاره الاتصال مع الناس هنجد ان ذو الق- ذو القرنين كان عنده مهارات الاتصال بالناس متميزه جدا جدا جدا وكذلك ايضا انه كان بينتقي الكلمات اللي تؤثر في قلوب الناس وده إن دل فإنما يدل على حكمة ذي القرنين فأول حاجة آه، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لذي القرنين هي علم إدارة الناس علم إدارة الناس طب العلم الثاني العلوم العسكرية اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها ذي القرنين قد ايه كان بيسير من المشرق للمغرب ويقود الجيوش ويضبط الجيوش ويخطط تخطيط عسكري فعال ما شاء الله ادي علم من العلوم العسكريه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لذي القرنين الامر الثالث العلوم التطبيقيه علوم تطبيقية زي ايه علم الكيمياء علم الهندسة ويظهر هذا من خلال بناء السد اختيار المواد اللي يبني بها السد آه، آه، المواصفات طريقة البناء اختيار الموقع سبحان الله سبحان الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده و- وايه ايه ايه الخصائص بتاعه الحديد ونعمل ايه بالنحاس وامتى نحط النحاس على الحديد امكانيات عاليه جدا ده يدل فانما يدل العلوم التطبيقيه اللي ما شاء الله قدر ان هو ي- ي- يعني يحصلها وبالتالي كان قائد ناجح جدا يبقى ربنا وصف الان بالايمان ثم بعد ذلك وصفه بالعلم الامر الثالث الامر الثالث ما شاء الله تبارك وتعالى كان قدوه كان قدوة النبي صلى الله عليه وسلم كان السيدة عائشة هم بيسألوها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخلاقه إيه مع الناس فقالت كان خلقه القرآن كان قدوة لكل البشر طب ذو القرنين طب ذو القرنين ذو القرنين ما شاء الله لا قوه الا بالله كان عنده قدوة في تطبيق المنهج الذي أعلن عنه في شرق الأرض وفي غربها كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة كان قدوة في إحقاق الحق وإبطال الباطل ما شاء الله لا قوه الا بالله إنه إمتى ينصر أهل الحق وإمتى ي- يعني يقاتل أهل الباطل قدوة في أخلاقه ما شاء الله إيه، قدوة في إيمانه وفي طاعته لله قدوة في, في, في تواضعه إن بعد ما س- بنى السد ما أخدتهوش بقى نشوة النصر كده وتكبر ولكن آه، قال هذا رحمة من ربي مش أنا اللي عملت كده ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعني ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفاني أنا ما عملتش حاجة قدوة في الإيمان قدوة في الأخلاق قدوة في العمل قدوة إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده كل ده موجود في سورة الكهف وإحنا مش واخدين بالنا آه ما إحنا ما كناش واخدين بالنا للأسف من أهم ما يتميز به القائد إنه دايما بياخد بذمام المبادرة دايما بياخد بذمام المبادرة ودي السمة الرابعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا في القرآن يعني إيه بياخد بذمام المبادرة إنه دايما آه، آه، هو هو أول واحد بيتحرك اول واحد بيخرج ما بينتظرش دايما انه يكون رد فعل اصل الناس شتموا النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل ايه لا احنا ما ننتظرش ان إن الناس شتموا النبي احنا هنعمل ايه لازم احنا نبادر لازم احنا اللي نجتهد احنا اللي ننفذ ما ينفعش ابدا بحمل الاحوال احنا دايما نكون ضد الافعال القائد الناجح دايما بياخد بذمام الوزاره طب وذو القرنين كان بياخد بذمام الوزاره ازاي ازاي كان دايما هو اللي بيبدا يعني مثلا امام مسجد عنده في المسجد مشاكل موجودة كتيرة جدا عنده مثلا باب مثلا مش عارف باب حنفية مقصورة بينتظر لما حد من المصلين يشوف الحنفية ويروح يصلحها لا القائد الناجح يروح بسرعة ويصلحها ما شاء الله لا قوه الا بالله ذو القرنين ربنا لما اتكلم عن هو كان دايما بياخد بثمان البادرة بادر بالخروج بعد أن عزم عليه إلى مناطق بعيدة جدا في الشرق وفي الغرب كي يتحقق الخير ويصل إلى هدفه ومنتهى- وابتغاه ما كانش بينتظر الناس يجوا له علشان آه، آه، يأسلموا على يديه لا ده هو اللي كان بيروح للناس خدوا بالكم يا جماعة آه، راح ل- ل- للمشرق وراح للمغرب ده كل ده على رجليه ما كانش في أيامها طيارات نفاثة ولا طيارات شبح ولا الكلام ده عشان يطوف الأرض من مشرقها لمغربها ولكن على رجليه رايح هنا ورايح هنا ليه يعلم الناس رايح يعلم الناس رايح يفهم الناس لا ينتظر أبدا ان الناس يجوا له علشان يدعوهم للدين لا ده هو اللي بيروح للناس مبادر مبادر بلغ مغرب الشمس مشرق الشمس ايه ده ايه ده ايه ده بياخد دايما بالبادره بيدخل الناس في طاعه الله عز وجل بيدخل الناس في في الدين في العباده في الطاعه إيه الامر الثاني بعد ما اتكلمنا عن مساله الخروج من المشرق الى المغرب نشوف الجزئيه الثانيه المبادره كذلك في بناء الردم اللي هو السد فبعد ان وعى المشكله التي كان يعيشها الناس بادر الى ايجاد حل عملي ودي حاجه لم يسبق اليها ذي القرنين لم يسبق إليها ذي القرنين ما شاء الله دايما بيجتهد بيبتكر بيطلع حاجات جديدة جدا ما شاء الله لا قوه إلا بالله يعني آه، آه، الأمر اللي بعد كده من أهم الصفات اللي ميزت ذي القرنين حزم قوة ما شاء الله لا قوه إلا بالله حزم وقوة وشجاعة طب حزم وقوته ظهر في إيه ظهر أولا الحزم والقوة في اتخاذ القرار ما بيترددش لو خد قرار ما بيترددش فيه لما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا شوف القرار الواضح اللي قائم على العدل أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرة إلى آخر الآيات حزم ما شاء الله في اتخاذ القرار الجزئية الثانية في الحزم ما شاء الله القوة في العقوبة وإصدار الأحكام الجزئية الثالثة في الحزم هي مسألة القوة في النجدة انه بمجرد ما لقى ناس عندهم مشكلة بادر بسرعة انه يخدم الناس وينج... وي- وي- وي- وينجدهم ينجدهم من ايه ينجدهم من المشكلة اللي هم كانوا واقعين فيها الحزم والقوة من اهم ما يميز القائد المسلم وده اللي ربنا ذكره في مسألة ذي القرنين بعد كده حزم وقوته في ارادته عنده قوة ارادة غير طبيعية بعد كده نخش على الصفة الستة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في مسألة ذي القرنين الرحمة الرحمة أهم ما يميز القائد رحمته رحمته عشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شوف ما شاء الله إيه إيه ذو القرنين لما حب يقول للناس إيه السد ده في كلمة واحدة قال لهم أن هذه رحمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني وضعها في يد ذو القرنين علشان يبني السد علشان السد ده يكون كله رحمة للناس كذلك أيضا من أهم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ذي القرنين أنه كان متواضع نشوف كده مع بعض أنه كان متواضع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ما شاء الله لكم بالله اللي ربنا قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يتعلمنا من خلال قرآنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين نجد ما شاء الله صفة التواضع كانت واضحة جدا في ذي القرنين واضحة جدا زي ما قلت لكم لما بنى السد وقدر بالفعل هو يحجز زي الق... يحجز يأجوج ومأجوج بأذاهم عن الناس وأجد هذا البناء العظيم الضخم اللي عمله أي إنسان بعد عمل عظيم ممكن يتكبر شيخ بقى مشهور جدا ممكن يتكبر واحد بقى عنده فلوس كتير جدا ممكن يتكبر واحد بقى دكتور في الجامعة ممكن يتكبر أي إنسان أمام أي عمل عظيم كبير ناجح ممكن يتكبر إنما ذي القرنين سبحان الله تلاقيه على طول حط راسه في الأرض قال هذا رحمة ربي مش أنا اللي عملت كده ده ربنا هو اللي أعنا على كده عايزين تشكره ما تشكرونيش شكروا ربنا زي ما النبي بعد فتح مكة كده وهو داخل فتح مكة النبي حاطط راسه في الأرض كده صلى الله عليه وسلم وهو راكب على الناقة بتاعته حاطط دماغه في الأرض كده تواضعا النبي اللي كان بيقول لي يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تواضع لي هكذا انزل أرفعك هكذا إن شاء الله التواضع اللي كان بيميز ذي القرنين الأمر الجميل الثامن هي مسألة الزهد فيما عند الرعية مش مش سرقة ما عند الرعية مش الحرص على ما عند الرعية لما قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا نديك فلوس علشان تبني السد قال لا لا لا لا أنا ما أخدش فلوس أنا أخدش فلوس أنا أخدمكم لوجه الله القدرة على إسداء الخدمات للناس كما كان بيقول ستيفن كوفي أنا أخدمكم لوجه الله مش عايز فلوس ما مكنني فيه ربي خير أعينوني بقوة بس آآ آآ كذلك أيضا آخر بقى يعني طب هو بيقولوا نختم طيب هنقتفي إن شاء الله بهذه الصفات بس آخر صفة كنا قلناها هي الزهد فيما عند الرعية سؤال الحلقة بتاعت النهاردة يعني السؤال بيقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ذي القرنين صفات صفات كتير جدا بها القائد ربنا سبحانه وتعالى يرفع من قدره ويرفع من ويرفع من شأنه انا عايزكم تذكروا لي اربع او خمس صفات اللي ربنا يقدركم عليه من خلال الصفات اللي انتم درستوها النهارده الواجب العملي انا عايز النهارده قيام الليل باواخر سوره الكهف ولكن هنسمع بقى ونقرا الايات اللي نزلت وردت في شأن ذي القرنين بالاسلوب اللي انا قلته لكم النهارده بالصفات بالسمات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لذي القرنين الايمان والعلم والتواضع والقوة والحزم والزهد فيما عند الرعية والرحمة والأخذ بزمان المبادرة كل الصفات دي اللي, اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ذي القرنين الصفات دي هنبدأ بقى الدرس الجاي نقول ازاي نطبقها عملي على أرض الواقع إن شاء الله سؤال النهاردة بعد طبعا الواجب قراءة وحفظ آيات آيات سورة الكهف اللي هي متعلقة بذي القرنين وهي موجودة إن شاء الله دلوقتي قدامكم على الشاشة والسؤال موجود قدامكم على الشاشة نحفظها ونقيم بها الليل النهارده بعد الحلقه مباشره وبعد كده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى نخش على الصفحه ويا ريت برضه يحطوا لنا الصفحه على الشاشه قدامنا الصفحه موجوده قدامنا ان شاء الله باذن الله بحيث ان احنا نخش ونكتب ان شاء الله تبارك وتعالى اهم الصفات اللي احنا استفدناها من حلقه النهارده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شان ذي القرنين اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود